conscious scene, we don't confess anything that's not perfect. It don't mean whack stuff ain't going on. We just quote our couples to be strong and cover up and protect our seemingly righteous wrongs. Now, the conscious scene will judge you quick. If you now use rollers when you used to use a pick or opposite, one day a perm.
Listening to CKUD in Montreal.
The following is a previously broadcast program.
It's 2 o'clock in Montreal. You're listening to the Montreal Arab Show at the CKT Radio 90.3 FM. For CKT, I'm Sarah Hassanin. Our show is aired every Friday at 2. It targets diasporic communities living all over Canada and is streamed in both the English and Arabic languages. Every week, we share a top story from the local news of Montreal and tackle one of the several settlement issues that immigrants may be facing in Canada. We also play a bunch of Middle Eastern songs and music.
You're listening to John Abbott on the air at CKUT 90.3 FM. I'm Sarah Hassanin, and today I'm interviewing Thomas Andrew Bray, author of Pollen and English literature instructor at John Abbott College. Abray will take us today into the world of writing and answer many questions novice or unsure writers may have. Tell us first about how your love of writing started. Uh, uh, a pretty young age. Um, I used to like to kind of, uh, and it wasn't always like what we might call, we consider now writing, but you know, being, I liked being at a desk with a pen and a piece of paper, sometimes drawing, sometimes sometimes writing very short things, but you know, it looked really different from what writing the writing that I do now and you know, it didn't c- create a lot, but it felt kind of similar. You know, you're there, you're think you're in you're in your head and you're with paper. Um, and so that was pretty, that was quite young. Like as soon as I think I could could write, I liked to do things like that. And my mother actually bought an old typewriter um, because this is the 1970s. Computers didn't exist, and uh, it was a um, an antique typewriter. And we'd play. My brother and I both would play with that a lot. And so I think for some writers and and for me, when you're young it's partly about like just making marks on the paper, you know, and uh, I just liked uh, pretend. I think you're pretending to write, and uh, not in a literary way, but just you know, sent- sentences, uh, not necessarily characters, but just playing with language and and making permanent or semi-permanent marks. And then for a few years, I would say I, I kind of got like did that less until I was probably in my mid to late teens, 16, 17. I s- sort of fell uh, back in, and I, re- I read a lot when I was really young too, and kind of got out of it. But then I got into ser- like good literature when I was in my maybe 16 or 17, and uh, through English class at uh, school, through the music I was listening to, some of the some of the bands that I, I liked had uh, literary influences, so I wanted to track those down. So I started reading people like uh, J.D. Salinger and Vladimir uh, Nabokov and Dostoevsky and these writers, and uh, then s- uh, at the same time that I was reading literature and loving it, I wanted to start. I wanted to write, and uh, we kept a journal. It was kind of popular at the time, and some teachers still do it. In English class, it was popular then to uh, uh, have students keep a journal, and uh, I'd say that was a pretty big step in becoming a writer and sitting down a few times a week, and you could write whatever you wanted, um, and just letting your thoughts you know, go wherever, and then playing with language as well. And then I was pretty much hooked, I'd say. By about 17, uh, I probably would have, if you'd asked me what I wanted to be, I probably would have said a, a, a writer.
And um, so, how did your passion figure into your career options? Um, like, why don't you tell us a little bit about your college life and uh, your degrees?
Sure. Uh, so those by the end of high school, I was really focused on just the idea of, of uh, doing everything I could to become a writer. So really, the obvious choice was to do a BA in English literature, uh, letting your thoughts Just drink. Um, so, how did your passion figure into your career options? Um, like, why don't you tell us a little bit about your college life and uh, your degrees?
Sure. Uh, but uh, no, by the end of high school, I was really focused on just the idea of, of uh, doing everything I could to become a writer. So, really, the obvious choice was to do a BA in English literature, uh, McGill, and uh, and came to McGill uh, in Montreal to do my uh, BA in English. Um, yeah, so that was my BA, and then uh, the, you're faced with the issue after you've finished that of what to do with it, like how to turn that into uh, making a living. Started by teaching a little bit here and there, and then thought um, because there were opportunities for teaching ES, English as a second language, uh, and I thought, well, this is something I could probably make a career out of. Found it kind of interesting, seemed to kind of suit my personality. Um, so I applied to do a uh, program in education at McGill to teach high school, actually, um, and that was uh, that took a year, and it was uh, good, good, ex- very good experience. And I did teach uh, a little bit of high school, but then I actually got a job at a uh, a CEGEP, where usually you have a, uh, a master's degree to teach, but it was a private CEGEP, and they didn't they didn't ha- have that uh, strict rule. So I was teaching there, and I thought that um, I might like to you know con- continue make a career of teaching at CEGEP, but maybe at a public CEGEP for which I would have needed the MA. But I also was getting antsy about writing because you know all this time I had been writing a little bit, but been so busy just getting your feet on the ground as a young person and getting a job and and keeping a job and learning how to teach that I wasn't doing a lot of writing. So I tried to kind of do two things at once to go back, do an MA that would qualify me to teach uh, SageUp, but would also give me some time to write. So I did the, a creative writing MA at Concordia. Um, and that was a good experience. Um, the best thing for me about that was actually you know probably just dedicating two years and to to writing and uh, to and being with other writers
what would be the best advantages from your point of view being a writer
um, i don't know my best experience i mean i think it's just uh, having a good day of writing really as uh, you know getting published is very rewarding for sure so that's nice too. You know, to, to I guess any kind of uh, completing completing the communication cycle. You know, you write and then it reaches somebody, and it doesn't have to have a like they don't have to end up paying you a lot of money for it or or giving you an award, but just you know letting that knowing that somebody has read it and if they took it seriously, and uh, that's that's quite rewarding. And I think you definitely need that, but at the same time, it's almost as rewarding, or maybe in some ways more rewarding, just to have, just to do good work. You know, just to have written a, a story that you think is uh, the best you can do, and is maybe taking your, your craft in a new a step further than where you've uh, reached before yeah, it's just about the art. I think that's that's the best thing.
What are the downsides to to writing? Like, uh, what did you find really disadvantages?
Well, uh, it's probably not great for your health just to sit around all those hours. You know, just just sitting because I'm not a, a sitting. I'm a pretty otherwise I'm a fairly active person, and uh, so it it is. But I've spent so many hours just sitting to write. And if I weren't a writer, I would have been doing something probably better for, for my health. Um, it, uh, it, can be lonely. Um, I think it's it's inevitably going to be a bit lonely. You're going because there are going to be days where you forget you're alone and you're lost, and, it, and, and it's a pleasurable experience. But there's a lot of tough days where you just you have to put in the hours and uh, just probably yeah, you'd probably prefer to be doing something else. But it's like anything, you know. It's, it, there are day, there are a lot of days when it just feels like a job, um, and you might say, well. Then you should just not write those days. Like, isn't it something you're doing by choice? But I think you know you need to look at what you want to achieve, and I, I, most people won't uh, I don't think reach their full potential if they don't work even on those days when they're not feeling particularly inspired and, and that kind of thing. But that you know those can be uh, lonely, boring, frustrating uh, days. Um, it probably also means your your potential earning income, earning uh, potential is going to decrease as a human being in your life like because you're you're choosing your writing and most people don't make much money writing and uh, you could probably be doing something out there in the world that would um, uh, well it does it doesn't always have to be about money too but there's just a lot of other things you could be doing in life that uh, can be great you know whether or not it's it's saving up so you can afford afford this or that and for your family and for yourself whether it's uh, you know volunteering um, just making friends it's just all the hours that um, may isn't guaranteed to amount to uh, too much you know sometimes you might people spend five years writing a novel that ends up in their desk drawer um, what advice uh, would you give to a novice writer or to someone who is considering uh, embarking on a writing career?
Uh, basically, I think it's a case by case. Um, I'd have to know somebody well, and uh, I'd probably have to look at their writing too and say, um, you know, the, the, I think the kind of advice, the only advice I could maybe give would be like, just um, you know, not not big life advice, but just oh yeah, this this looks uh, really uh, really interesting, you know, like and, and keep working on it. Um, may, maybe in terms of uh, um, tactic or, or strategies for writing, I think it's good to finish what you start. Um, maybe not everything, but like if you're starting a lot of things and not finishing them, okay, I think what you need to do, most people need to do is just commit and just finish something and take the pressure off yourself. Stop asking yourself, "Oh, is it good enough to put in the time?" Just just finish it. And, um, and with a novel too, for me. But again, you know, like, I, but personally, for something that's long, where you really it's really hard to get through it, I would say what I've come to learn is don't be too hard on yourself on the first draft and just just finish it. Um, because you can always go back and and and revise process for making a film and and very set rules for that. Uh, maybe there has to be because there's so many people involved in it. But with writing, um, it's just you, and if something works for you, then do it. You know, if whatever keeps you. Some people need a pattern, need need a schedule. Some people don't. So um, I would just say, yeah, and don't get discouraged. Um, because uh, well, there's so many stories out there, and it's true of just how much rejection, even people who eventually do good and respected, admired work, uh, face a lot of rejection along the way, um, uh, and, and indifference. It's not always like active rejection, like no, we don't want your story. Sometimes it's just you know you're writing and nobody's taking much interest in it, uh, that can happen. But if you uh, if you have the motivation to write, then don't worry about whether or not the rest of the world is is lapping it up. I, I would say, you know.
Thomas Abray, author of Pollen and English literature instructor at John Abbott College. Thank you for joining us today.
Uh, it's been really a pleasure.
Oh, thank my you. pleasure. Thank, thank you. excellent questions, and I've enjoyed answering them.
مساء الخير عليكم انتم بتسمعوا برنامج عرب مونتريال على راديو CKUT 90.3 FM من مونتريال معاكم سارة حسنين برنامجنا بنذيعه كل يوم جمعة الساعة 2 الظهر آه بنذيعه باللغتين الإنجليزية والعربية وبيبقى فيه منوعات وأجمل الأغاني العربية آه و أغلب المواضيع اللي بنتكلم فيها في البرنامج بتخص الفنون والثقافة والشؤون الاجتماعية اللي بتخص الجاليات العربية وجاليات المهاجرين بصفة عامة العايشين في كندا النهاردة احنا بنتكلم عن موضوع مهم وخطير وبيمس ناس كتير جت تعيش في كندا وتأسس حياتها
الدنيا الحلوة بنختارها ونتمتع بيها بندور على اللي قربنا ويلغي المسافات تشبه صورة بنتصورها وبنضحك فيها كل ما بيقربوا حبايبنا بتحلى الحكايات لنباتية عشنا بأجمل صحبة وأحلى جيران هنا كل حياتنا وهنا حكايتنا في كل مكان هنا بديل عشنا بأجمل فلان وفلان وفلان يا طلع الشمس تبوس الورد تصحي الناس وتقول للكل صباح الفل دي بكره خلاص دور على الفرحة وعلى الإحساس اللي يخلينا مش شايلين هم ومع ناسنا حاسين بأمان أيام ما نحسش بجمالها واحنا لوحدينا حوالينا قلوب بتونسنا كده زي زمان يا العشرة بأجمل صحبة وأحلى جيران هنا كل حياتنا وهنا حكايتنا في كل مكان هنا طلع الشمس تبوس الورد تصحي الناس وتقول للكل صباح الفل دي بكرة خلاص اللي تعيشها لوحدك مش بيقولوا الناس للناس
مساء الخير عليكم انتوا بتسمعوا برنامج عرب مونتريال على راديو 90.3 سي كي يو تي اف ام معكم ساره حسنين آه، اهلا بكم في حلقه جديده واحنا لسه بنتكلم عن موضوع تعلم اللغات واهميه تعلم اللغات علشان المهاجر يقدر يتكيف مع الوطن الجديد النهارده يسعدني ان انا يكون معايا آه، ضيفه عزيزه جدا آه، هي زميله وصديقه و- واخت عزيزه آه، هي الأستاذة أسماء محمد إبراهيم آه، أسماء محمد إبراهيم آه، مدرسة لغة إنجليزية آه، متخصصة في تحضير كورسات آه، التحضير لامتحان الآيلتس اللي بيساعد ناس كتير جدا إن هي تقدر تحصل على الفيزا إنها تيجي كندا النهاردة آه، إحنا هنتكلم عن حاجات كتير هتكلمنا عن الكورسات والخدمات اللي هي آه، بتقدمها وإن شاء الله آه، مستقبلا نتمنى ان خدماتها توصل للجاليه العربيه اللي عايشه هنا في مونتريال او في كندا بشكل عام يلا بينا وبيشرفنا النهارده انه آه، اسماء محمد ابراهيم تكون معانا آه، في استوديو عرب مونتريال النهارده اهلا بيكي يا اسماء منورانا أهلا أهلا بيك يا مس سارة thank you so much
آه طيب آه بدايه كده آه، عرفينا بنفسك مين هي اسماء محمد ابراهيم
آه، أهلا بيك يا أستاذة سارة ومتشكرة جدا على وجودي معاكي آه، وإنك هتتيحي لي الفرصة إن أنا أتكلم في موضوع مهم جدا الأول أسماء محمد إبراهيم هي آه، اتخرجت من آم، كلية دراسات إنسانية قسم ترجمة فورية إنجليزي جامعة الأزهر بتقدير جيد جدا بعدها خلصت ال postgraduate studies في مجال ال linguistics آه، واخدت CELTA طبعا CELTA شهاده معتمده عالميا من جامعه كامبريدج آه، stands for certificate of English language teaching for adults آه، اشتغلت الحمد لله ربنا فتح لي ان انا اشتغل مع ال adults اللي هم في الجامعات آه، سواء جوه مصر او بره مصر اشتغلت لفتره طويله جوه مصر في جامعات مختلفه زي جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا جامعه المستقبل او جامعه بدر كنت coordinator او English instructor وربنا اكرمني بالاحسن والافضل بصراحه ان انا جالي contract من جامعه الملك عبد العزيز ان انا ابقى English instructor for 5 years في معهد اللغه الانجليزيه English Language Institute at King عبد العزيز University كنت بشتغل هناك as an English instructor وكمان اترشحت ان انا امسك جزء كده managerial كنت ماسكه ال head of student services for 1 year ودي كانت بالنسبه لي a big honor المصريه الاولى والوحيده ان تشتغل شغلانه بدل حد سعودي آه، آه، اكتسبت خبرات كبيره جدا في teaching English as a foreign language مع different آه، آه، students سواء بقى جوه مصر او بره مصر عندي passion كبير قوي لل teaching بحب ال teaching يعني بحس ان هو جزء من جيناتي من شخصيتي آه، يمكن عشان والدي استاذ جامعي ووالدتي مد- مدرسه فحابه قوي فكره ان انا بوصل المعلومه بفهم اللي قدامي by the end of any course او اي class بيبقى فيه objectives واضحه انا حطاها بحس اللي قدامي قدر يوصل لها فدي بتفرحني بتفرق معايا أم، من 2017 سبحان الله ربنا اراد لي امر جديد ان انا اكتشفت ان طلع كده ترند ولسه الترند موجود آه، الهجره الحلم انا عايزه اهاجر آه، آه، لكندا انا عايزه اهاجر لاستراليا استراليا New Zealand ايا كان ال country اللي انت عايز ت- تعمل لها immigration بس عشان يهاجر البوابه عشان تتفتح لازم ياخد امتحان اسمه ال IELTS طبعا ال IELTS ده امتحان عالمي released by Cambridge University عشان تهاجر لكندا for example انت لازم to get overall band 7 آه، ك score ده طبعا overall band 7 يعني يساوي ان انت expert of ايه مش اقول expert بس advanced level نقول advanced level فناس كتيرة زي أطباء مهندسين محاسبين آه، كل الفئات آه، عايزين يهاجروا عايزين يحسنوا من مستواهم يحسنوا مستوى أولادهم في التعليم فكانوا بيقابلهم مشكلة الامتحان ال IELTS ال IELTS مش بس فق- فقط تكنيك إن أنا أتعلم تكنيك في two days وشكرا أدخل امتحن لا هو الامتحان اصلا بي- بيقيس two components عندك number 1 your English proficiency ما هو امتحان موضوع لقياس مستوى لغتك الانجليزيه عشان تقدر تتعامل ب- بسلاسه مع الشعب اللي هتتعامل معاه اللي هم سواء كانوا Canadians ولا Australians ولا ايا كان فكانوا يا عيني بيقابلوا مشكله كبيره جدا مشكله اللغه إلا ان الامتحان ال IELTS للجميع لو حابب يعرفه هو بيقيس او بيترج... بي- بيعمل measurement او بيقيس اربع skills عندك four skills two receptive اللي هم listening and reading و two productive اللي هم speaking and writing فجت المشكله قصاد ناس كتير طيب احنا مستوانا في اللغه ضعيف بالرغم ان تلاقي دكاتره متميزه مهندسين متميزين ما شاء الله آه، مختلف ال professions ناس متميزه جدا ومسافرين وعايشين في السعوديه والامارات و- او متميزين في مصر او في اي دوله عربيه ايا كانت بس فعلا عندهم مشكله في اللغه فمن هنا بدا ي- ي- يعني ناس تعملي approach why not to teach us a course آه، for improving our English language proficiencies بس يخدم على امتحان الايلتس يعني نقدر نقول من كده انه احتياجات الطلبه نفسها اللي بيجولك هي اللي وجهتك في اتجاه الايلتس في الاساس يعني بالظبط.
إيه، اه لان ده كان سؤال انا كنت عماله افكر فيه احتياجات الطلاب اللي بيجولك آه عرفتي منها ازاي ان هم عاوزين يركزوا على الايلتس يعني معنى كده ان انت جالك ناس قبل كده وطلبوا منك فعلا تساعديهم وتحضريهم لامتحان الايلتس دي حقيقة فالجميل في اه وكان للهجره كانوا اغلبهم للهجره يعني آه، هل هل للهجرة.
الايلتس مطلوب للهجره؟
طبعا مم.
انت عمرك ما تقدري تهاجري لكندا ولا تهاجري لاستراليا الا ما يكون معاكي الايلتس إيه، طبعا كندا mainly ايلتس تمام استراليا بيتقبل الاثنين PTE or ايلتس okay تمام مم.
فكان معظم اللي جايين لي عايز كندا بالذات عايز كندا بالذات تمام فكانت مشكلته مع امتحان الايلتس مش عارف يعمل فيه ايه مش عارف يظبط لغته خالص طيب آه، ي- يروح بصراحه كانوا بيقولوا لي طلبه طب احنا خدنا كورسز كتيره general English courses في مكان ده والمكان ده اماكن رنانه اسامي رنانه بس ما بنحسش ب any improvement نيجي ندخل امتحان زي الايلتس وار ستك ما بيقدروش ان هم يعدوا بان 5 بان 5 او بان 6 طب انا عندي عايز اسافر كندا عايز اهاجر اخري لازم ابدا ب band 7 طب اعمل ايه فالجميل ان هو لما جالي ناس تكلمني في الموضوع ده وتقول لي why not to help us يا اسماء كواحده بقالك سنين بتدرسي واشتغلتي مع مختلف الجنسيات ما تقدريش تعملي لنا كورس كده customized بقى لينا احنا لل needs بتاعتنا فالجميل في كورس ال advanced grammar and vocabulary اللي ربنا كرمني بفكرته انها based on their needs فعشان كده هو مم.
مختلف مش احتياجاتهم مشكله اه ودي حاجه مهمه جدا يا استاذه ساره احتياجات ان انت تفصلي شيء على احتياج بني ادم ده بيفرق تماما في في في قيمه الكورس نفسه اه انا طيب.
عندي مئات ال general English courses فين مم.
بقى ال English course اللي بيخدم على امتحان زي الايلتس فين لا هو بقى طبعا انا اتفق معاكي آه يعني برضو انا يعني نظرا لخبرتي برضو في التدريس السنوات اللي فاتت ال general English اللي هو ال English ال- او اي كورس لغه عامه مش بس English فرنساوي الماني اي لغه لما الكورس بنديه كده بشكل عام بدون اهداف آه، محدده آه، طبعا آه، اكيد آم، بيكون ال- المستوى او النتيجه اللي احنا بنرجوها ما بتكونش فعلا متحققه بنسبه 100% طبعا فكرتك ممتازه الحقيقه وهنيكي على آه، تفكيرك ازاي عملتي customizing وعملتي design صممتي الكورس من اوله لاخره آه، آه، هدفه هو الناس اللي عايزه تحصل على الكورس المطل... الدرجه sorry او ال score المطلوب في الايلتس المجموع المطلوب للهجره لكندا. طيب هل من هنا جات لك فكره الكورس اونلاين انك تبتدي تدي دوراتك آه، على الفيسبوك او على ال website الخاص بيكي آه، ازاي جت فكره انك تعملي حاجه entrepreneurial تعملي حاجه بقى آه، كمشروع تجاري ليكي ازاي بدات الفكره على س... على اساس ان معظم ال candidates اللي هم آه، بداوا يتواصلوا معايا كانوا mainly عايشين في الدول العربيه الخليجيه تمام معظمهم من Saudi Arabia وفي الفترة اللي من like four years ago كانوا حاسين ب risk قوي جدا فكرة السعودة والدول العربية بدأت ايه تغ- تبعد المصري او الاجنبي عشان تدي المجال لاولادهم مظبوط فبقوا مهددين جدا فئة كبيرة م- م- مثقفة متعلمة عندها experience محترمة لسنوات في دول عربية خليجية كبيرة منها السعودية on the top لقوا مم.
نفسهم مهددين بقوا like within 4 5 years مش هيبقى ليهم وظيفة ولا في مصر ولا في ولا في الخليج طب يعملوا تمام.
ايه؟ يبقى لازم يهاجروا هي دي آه.
بوابة الهروب بتاعتهم طب انا عايزة اهاجر يبقى انا عايزة أ- أ- اخد الايلتس طب انا عايزة انمي لغتي فلما بدأوا يتواصلوا معايا قالوا ليه ما تبدأيش معانا اونلاين لان احنا عايشين اصلا بره مصر وانا عايشة في مصر مم.
فجات الفكره ان كان بالنسبه لي فكره جديده كان كان برضه ال distance learning من like 4 years ago في مصر مش فكره معروفه قوي يعني لا لا ما كانتش فكره popular آه، بالذات ان احنا برضو الانترنت issues وال connectivity والحاجات دي برضو ما بتبقاش دايما آه، يعني آه، نقدر نعتمد عليها على طول مش لازم يعني ما بتبقاش effective قوي دايما آه، يمكن الوضع دلوقتي بدأ يتغير مع تطور الخدمات طبعا اللي احنا شايفينها في مصر كلنا الحقيقه آه، لكن يمكن اه من اربع سنين يمكن موضوع الانترنت وال distance learning ما يبقاش حاجه مضمونه او حاجه نقدر نعتمد عليها دي حقيقه فعلا هي فعلا كانت مشكله كبيره الموضوع ده بس مم.
عشان كنت بتعامل مع الفئه اللي عايشه في الخليج المصريين او العرب عم ايا كان اللي عايشين في الخليج مم.
فبالنسبه لهم ده جميل ومتاح ولطيف الانترنت عندهم connection قوي جدا آم، آه، حد هيدينا كل حاجه عن طريق آه، Zoom انا طبعا اشتغلت معاهم بدات بقى الفكره ان انا بدات ابقى ليا صفحه آه، عملتها على الفيسبوك آه، م- باسم Advanced Grammar and Vocabulary for IELTS and Academic English أسماء إبراهيم مهم.
آه، بقى عندي طبعا team team بقى اتعلم معايا لازم يعمل assessment على اي اساس هيعمل assessment مثلا لجزء speaking على اي اساس هيعمل assessment لجزء ال writing بقى عندي مثلا my own coordinator اللي بتتواصل مع الناس اداريا تعمل معاهم ايه يسجلوا ازاي ازاي تسكنهم في WhatsApp groups and so on فمن هنا بدأ ربنا يك- يكرمني ويوفقني بإن أسماء اشتغلت ومعاها team آه، بقاله كذا سنة معاها خلاص بقى عندنا experience إن إحنا إزاي نتعامل مع جميع الفئات سواء بره مصر أو جوه مصر عن طريق الأونلاين أو ال distance learning جميل آه، تمام آه، ف بدأنا بقى فكرة كان كان بتواجهني فكرة مهمة جدا في الكورس ده بالذات طيب انا عندي needs ناس عندها مشاكل طيب انت هتصممي ال material على اي اساس ما هو ده شيء مهم هل انا اجيب كتاب مثلا ولا كتب آه، بت- بتخاطب مشاكل اللغه عامه وابدا اشرح منها ولا انت تبداي تحطي آه، مجهودك وخبراتك وال needs ديت في material بقى مصممه من اول وجديد وده اللي حصل وهو ده انا قعدت كذا شهر قبل ما launch اصلا الكورس ده واعلن عنه واعمل صفحه ان انا احط فعلا frame frame محترم و content صح based على steps مدروسه عشان توصل الناس اللي بتتخرج من عندي تبقى م- م- مرتاحه في لغتها تبدا بعد كده تظبط بس تكنيك الامتحان وتدخل الامتحان ف... ف... فبدات اعمل surveys كتيره وبدات اشوف ايه اكتر المشاكل اللي بيواجهها الطلبه في امتحان ال IELTS كلغويه شفت ان انت عندك مشكلتين كبار جدا grammatical range and accuracy vocabulary مهم. okay.
وفي common grammar mistakes يعني تحسيها كده عايشه جوه البني ادمين مش بيقدروا يتخلصوا منها ومشاكل في ال vocabulary كبيره جدا فبدات اصمم الكورس على ال two criteria دول اللي هو number 1 grammar بمشاكله ببنيه جمله مشاكل بقى ال grammar كبيره جدا اما على مستوى طبعاً.
الجمل او على مستوى joining بقى clauses together وازاي تخليها more organized وازاي تعملي development لل ideas بتاعتك عن طريق استخدام structures مظبوطه طبعا وال vocabulary ال lexical resource في مشاكل كبيره جدا على مشاكل ال collocation مشاكل ال synonyms وال paraphrase وان ازاي تختاري precise word بيبين المعنى صح فموضوع كبير جدا فبدات بقى ايه اعمل الشغل ده في في خد مني كذا شهر كذا شهر انا قاعده انا بدرس متخيله طبعا وبظهر.
ال preparation التحضير وال planning ده طبعا ده صميم شغل المدرس طبعا وبياخد وقت طبعا طبعا كبير كبير
انا فايت انا رايق انا مبسوط مش متضايق انا فايت انا رايق انا مبسوط مش متضايق العمر انا عشته في همك هيكل وهيحرق دمك وانا عشته بخفة دمك هيعدي لطيف في دقايق انا فايق انا رايق انا مبسوط مش متضايق انا فايق انا رايق انا مبسوط مش متضايق انا باشا ببشاشة عايش الدنيا الغشاشة بنت الايه البكاشة انا برفض اعيش متضايق على كيفي انا كيفي في الشتاء انا البس صيفي وفي جيبي يا دوب مصاريفي وامشي ابعد واتعالي انا فايق انا رايق انا مبسوط مش متضايق انا فايق انا رايق انا مبسوط مش متضايق بمزاجي وشروطي ابصرت انا اغني بصوتي اوهم واسرح في سكوتي او انام او اجري واسابق عشوائي وبدائي وفي حب حبيبتي فدائي مضرب في الدنيا ولائي مبسوط بجناني وسايق انا فايق انا رايق انا مبسوط مش متضايق انا فايق انا رايق انا مبسوط مش متضايق انا فايق انا رايق انا مبسوط مش متضايق
قولي لي بقى آه، ايه هي مواصفات اي كورس هديه اونلاين الك- الكورس الناجح ازاي انا مم.
اضمن ان الكورس ده هينجح وهيوصل للنتيجه اللي انا بتمناها رغم ان انا بعملها online distance learning يعني آه، الناس مثلا عن طريق بقى عندنا دلوقتي طبعا platforms كتيره Zoom او مايكروسوفت او ازاي انت بت بتحددي ال- المواصفات دي
طيب اول حاجه انت اول ما بتبداي تتكلمي او تعلني عن شغلك لازم لما تعلني عنه ال آه، ال- الشخص اللي بيسمع لك او ال candidate اللي هو عايز يبقى معاكي في الكورس لازم يشوف منك ان انت بني ادمه qualified number 1 صراحه number 2 عندك content محترم هب- هتقدميه number 3 يحس ان انت مؤسسه organized مش شكل عشوائي يعني واحده عارفه بتعمل ايه عندها team بي support team سواء كان في التواصل مع الاخر في التسجيل و- و- ودخول الكورس team بيعمل طول الوقت assessment للطالب ده معايا number 2 هو لازم الاول يرتاح لازم يحس ان هو لما هيدفع فلوسه هو فعلا هيلاقي اللي هو محتاجه ده ان احنا بنقدم لهم حاجه اسمها ال free orientation sessions دي مهمه جدا انا بقول انا انا انا هوريك شغلي كله هوريك ال content هديك ال outline of the whole course هقول لك ال services كلها اللي اللي هتبقى معايا وهت... وهتتمتع يعني بال service دي معانا ازاي عن طريق free session دي بتبقى فكره حلوه جدا ان هو فكره ايه هو بيخاف من ايه يا عيني يخاف ان انت تزنقيه بفلوس يلاقي نفسه داخل في حاجه عاديه فمش عارف ي- مش عارف يعمل ايه لا انت قولي له انا انا مش فكرتي معاك ان انا اسحب منك فلوس بسرعه لا انا عايزاك تطمن وتبقى متاكد وعارف انك داخل مكان محترم حد فاهم حد هيديك اللي انت محتاجه فعلا في ال... في في جزء ال IELTS اللي انت محتاجه فكنا بن- بندي حاجه اسمها free orientation sessions حلوه جدا بتفرق مع الناس بوري له اسماء ابراهيم بوري له content بوري له services بوري له كل حاجه وبعد كده لازم يبقى في placement test ما هو انا على اي اساس برضه ادخل عندي الكورس ما هو مش اي حد في اي حد انا ب- ب target advanced عايزه اوصلك لمرحله ال advanced يبقى انت مش تبقاش اقل من ال intermediate level ما اقدرش ما اقدرش اضحك عليك اقول لك انت from the scratch هوصلك لل advanced in like in just two months مستحيل فدايما بيبقى فيه placement test ولما بعرض ال placement test بخليه برضه free placement test فبيرتاح اكتر بيقدر يعرف مستواه فين وشايف ان الجهه اللي قدامه بتقدم حاجه محترمه من غير ما فكره ايه هات فلوس الاول دي بتخوف خلي بالك بتخوف معظم الناس فبيحضر معاكي free orientation session وبيشوف الدنيا عامله ازاي بيحضر معاكي free بيتعمل له free placement test وبيعرف مستواه الحقيقي من هذه اللحظه بيبدا ان هو حابب فعلا يكمل معاكي اللي بقى بيفرق بقوه النظام انه يحس انه مع مؤسسه مش مع فرد مش فكره ده private tutor او مدرس خصوصي وخلاص لا ده هو داخل مع مؤسسه بس كلها سبحان الله online distance learn المميز في الشغل عندي ان انا بيدخل معايا الطالب في ال advanced grammar and vocabulary بعمل له placement test مستوى like intermediate level okay بيتفضل معايا بعد ما هو اطمن وعرف ال course ده ماشي ازاي وايه ال outline بتاعه بيدخل معانا for 8 weeks بيحضر معايا two sessions per week via Zoom بشتغل على كل مشاكل ال grammar من A to Z بس مش A to Z ان انا بقول اي كلام لا اللي بيخدم على امتحان ال IELTS هو ده حلو قوي اللي هو common grammar mistakes بقى made in writing and speaking وزي ما احنا عارفين امتحان ال IELTS بي assess four skills بي assess آه ال- قلنا ال listening وال reading دول receptive دول مش محتاجين منك مدرس ده receptive يعني self study يعني you need to practice these two skills daily هو ده محتاج من حضرتك ان انت دايما تسمع وتقرا لكن نيجي للمشكلتين الاكبر بقى يا استاذه ساره اللي هم ال two productive skills اللي هم Productive writing speaking اه انا بقى عايز اساس انا عايز حد يعلمني عايز حد يعمل لي evaluation هيقول لي my own mistakes عشان ابدا ان انا to work on these mistakes لازم حد فعلا يوجهك وحد يبقى فاهم هو بيوجهك ازاي وبيعلمك ايه فتيجي مشكلتي بقى ال two productive skills اللي هم عليهم 50% من score الامتحان ال IELTS كله لما دخلت وشفت معاييره يعني احنا كجامعه كامبريدج لما بي release this exam اللي هو بقى في جزء ال writing جزء ال speaking for IELTS هو حاطط حاطط لك parameter حاطط لك معايير هيتعمل لك evaluation عليه انا قريت المعايير فلقيت ان في ال writing اربع معايير هيتعمل لحضرتك عليه evaluation number 1 معيار ال task response عندك قدره ان انت تغطي ال essay topic ولا مش عارف ولا بتبقى دايما off topic number 2 معيار ال cohesion and coherence بتقدر انت to link your ideas and sentences together بشكل appropriately ولا فعلا الدنيا بتقع منك وبتتوه number 3 and 4 بقى اللي هي جت بقى شغلي grammatical range and accuracy بتقدر تعمل variety of sentences ناس كتير تعرف يعني ايه variety يعني بتعرف تعمل compound و complex compound complex بتعرف تعمل grammatical range تستخدم شويه conditional structures تعمل passive voice تستخدم inversion عشان تبين to show off uh, your uh, how how you master uh, uh, English structures هل انت مثلا بتبقى عندك you produce error free sentences يعني معظم الجمل الخاليه من اخطاء نحويه ده ده ده محتاج تعليم ده ما ينفعش ابقى اعمل فيه self study مش هقدر طب نيجي لل- للرابعه والاخيره lexical resource تقدر تدي ت provide synonyms تقدر تعمل paraphrase تقدر ان انت not to copy ال questions اللي موجوده قدامك ك key words وتقعد to repeat them تقدر ان انت تعمل collocation مظبوط يعني ايه collocation طيب انا مش فاهم بقى يعني ايه synonyms مظبوطه آه، يعني ايه ان انت تقدر وانت بتتكلم عن topic تدي لها relevant ideas and relevant vocabulary ده محتاج حد على فكره يبقى معاكي مش قادره تعمليه لوحدك ف based على الحاجتين دول بدات انا بقى ايه اشتغل في ال course واغطي فانا بدي لك في twice per week ان بوزيشنز بعلمك الاول يعني ايه academic essay وبعدين ببدا اشتغل على كل مشاكل grammatical range and accuracy طول ال eight weeks وبديك برضو relevant vocabulary about different topics طب ده جميل قوي طب حضرتك عماله تقول لنا وتعلمينا وتفهمينا انا بقى how to produce انا عايز بقى اعمل production انتج اللغه عشان حضرتك تقولي لي اخطائي فين وتبداي تقوميني فيها فجت فكره ان انا يبقى عندي بقى support team speaking team و writing team مطلوب من حضرتك طول الاسبوع daily tasks and weekly tasks ودي اللي فرقت معانا في course ال advanced grammar اكتر حاجه بتفرق يا استاذه ساره ال continuous assessment ال follow up كل يوم انا بعمل حاجه في اللغه لان دي لغه it's like muscle زي ما حضرتك قلتي قبل كده هي عضله بتتبني تاخد وقت تاخد استمراريه تاخد ان حد يتابعك بمناسبه بقى الوقت بمناسبه موضوع الوقت دايما آه زي ما حضرتك تعرفي آه استاذه اسماء انا اختي آه Mrs. ايه حسنين برضو بتشتغل في مجال ال IELTS كان كانت بتشتكي من مشكله كبيره بتقول لي كل الناس اللي بتجيلها علشان تطلب منها course او tutorials مستعجلين في الوقت يمكن انت ذكرتي في اول الحلقه قلتي هو احنا مش زرار هندوس عليه تعلم اللغه بياخد وقت وده يمكن في صميم موضوع حلقتنا في برنامجنا من خلال استوديو عرب مونتريال برنامج نوستالجيا احنا بنعالج في برنامجنا كل المشاكل اللي المهاجرين بيواجهوها فاحنا ماسكين في الحلقه دي مشكله اللغه كتير ناس بتبقى مستعجله في النتائج فبيجي لها احباط لما مش بتوصل للنتيجه اللي هي عاوزاها بسرعه بسرعه عايز انا عايز في شهرين اجيب 7 عايز في شهرين اجيب 8 طبعا ده مستحيل بتفهمي الناس اللي بتجيلك اللي بالعقليه دي بتتكلمي معاهم ازاي او بتقنعيهم ازاي بان الموضوع بياخد وقت ومجهود عشان بس وقت مجهود كمان طبعا لان بقول لهم انت بتتعامل مع مهاره اصل اللغه هي مهاره نتخيل نفسنا واولادنا الصغيرين حوالينا مثلا الطفل على ما بيكتسب اللغه بياخد منه كام سنه معرض للغه الاول عن طريق listening بيسمع وبعد كده بيبدا يعمل imitating للي بيسمعه وبعدين يبدا يدخل في مرحله ال school يبدا ازاي بقى يتعلم يقرا ويكتب ويكون جمل takes like years فالموضوع ما بي... لانها skill والمهارات بتبقى محتاجه من حضراتكم الصبر والوقت الوقت واهم حاجه ال consistency وان انا not to give it up بسرعه يا نهار ابيض انا بقالي شهر بشتغل English او بتعلم English ومش متحسن قوي انا خلاص زهقت الموضوع كده مش هينفع معايا مفيش حاجه اسمها كده بالظبط زي ما بتبدا انت مثلا عايز تدخل في lifestyle انت دايما تبقى ايه محافظ على جسمك ومحافظ على وزنك وكده بتعمل ايه بتبقى دايما on diet على قد ما تقدر healthy diet تحاول تروح الجيم على قد ما تقدر مرتين في الاسبوع هل من اول شهر هل من اول شهرين بتلاقي ال transformation الفظيع لا طبعا It takes time في حالتي انا او حالتنا كمان في حالتي انا يعني ولله الحمد يعني الحرق عندي بطيء جدا فلا طبعا يعني انا لازم استنى بالشهور عشان بس احس بنتيجه بسيطه بنتيجه بسيطه فدي حقيقه وبعدين لازم نعرف ان مش كل الناس زي بعض سبحان الله ال acquisitions دي بتختلف المهارات في في شخص بيتعلم اللغه سريعا سبحان الله هو ربنا موجد فيه ال skill دي وفي شخص فعلا بتاخد منه وقت فهي برضو في خلي بالك مهارات مختلفه اللي هو ال multiple intelligences مش كلنا زي بعض فيها فممكن الاقي طالب ده اخد مني شهرين وده شهرين ده باين result حلوه وده لسه يعني في نص الطريق برضو ما تحبطش ما تحبطش عادي محتاجه بس من حضرتك ان انت تبقى عندك الاستمراريه على قد ما تقدر يوم ما ذاكرتش يومين ما ذاكرتش اسبوع ما ذاكرتش ما تحبطش خلاص انتهى كل شيء لا ما انتهاش ارجع تاني واحده واحده احنا بقى اللي بنظبطه في في الكورس عندنا ان انا بخليك داخل في camp كده حلو معسكر لغوي كل يوم بديك حاجه كل يوم بخليك تسمع حاجه تقرا حاجه نعمل لك assessment في جزء في speaking تخليك تكتب موضوع بنديك vocabulary نمتحنك في vocabulary نمتحنك في اجزاء grammar فبيحس ان كل يوم ايده في اللغه احساسك ان كل يوم ايدك في اللغه عن طريق اما listening او reading او نعمل ان احنا نكتب speaking and writing بيبدا يحمسه بيبدا يحس فعلا ان بنهايه اول شهر لا والله ده انا انا حاسس ان انا حصل لي كده بعد التطور ما كنتش كده اول ما دخلت الشهر الثاني لا والله بقت احسن وبعد كده بحاول اخليها يتعود انها تبقى جزء من حياته اليوميه يبقى part of his or her lifestyle يحب اللغه يحب ان هو يسمعها يقراها فده هيبدا يديله الكونفيدنس والحب والشغف انه يطور في لغته اكتر خصوصا لما يحس بقى ان هو لما يبقى في شغله او في وظيفته او هي مع اولادها مثلا حاسه لا بطفره حاسه وهي بتتكلم بقى في ثقه اكتر بقى في علم اكتر بقى في لغه احسن فده بيخليهم ان هم يحبوا دايما يكملوا وتلاقيهم دايما بعد ما بيخلصوا معايا ال advanced grammar بعد شويه يقول لك ايه طب ما عندكيش كورسز تانية برضو عشان أبقى دايما معاكم فاحنا بنقدم كورسز تانية مثلا في ناس عايزه speaking مثلا فبديهم مثلا speaking courses just mainly for speaking تمام آه ف او مثلا يقول لي انا عايزه حد يبقى معايا يديني assessment طول الوقت يعني يطلب مني writing يطلب مني speaking ابقى معاكم ابقى نعمل لهم ال packages اللطيفه دي جدا بتبقى حلوه قوي برضو الناس كتيره بتبقى like packages او for two weeks 3 weeks دايما يحس ان ايده في اللغه وحد معاه برضو متابعه يعني احنا برضو كبني ادمين بنحب فكره ان حد بيتابعك حد بيقول لك انت عندك deadline خلصي لما بيسيب الناس لمزاجها يقول لك بقى شغلي ونا- والناس والحياه وبيتي وعيالي غصب عننا ففكره ال commitment بيحبوها لما حد دايما يبقى ايه ها خلصت deadline مستنيه ليه ما ليه ما بعتش ليه ما عملتش فدي دايما فكره الكورسز بيحبوها عشان كده تفرق معاهم كتير جدا بتلزمهم بتلزمهم الزمهم احنا بنحب كبني ادمين فكره الالزام طيب انا بقى في ختام ال- اللقاء بتاعنا النهارده اللقاء الجميل المفيد الحقيقه انا طبعاً.
يعني بسمع لك وانا الحقيقه معجبه جدا جدا آه، الناس آه، لما بتيجي كندا حضرتك ذكرتي في الاول خالص انه فكره ال IELTS جت لما آه، ناس جات لك قالت لك احنا محتاجين نهاجر لكندا ورغم مم.
ان احنا كفاءات وخبرات اللغه واقفه كحاجز في طريقنا ففكرتي تساعديهم في ال IELTS هل تواصلتي مع الناس دي بعد ما وصلت كندا ولا بتنقطع ال- الصله بمجرد ما بالعكس.
بيمتحنوا IELTS وبيمشوا بالعكس انا بعد ما في يعني عدد من الطلبه بعد ما خلصت معاهم الكورس وقدروا ان هم بقى آه، خلاص ياخدوا بقى ال confidence يدخلوا الامتحان ويحققوا ال band المطلوب في ناس تواصلت معايا ب- بفرحتهم لما حققوا ال band وان انا ربنا كرمنا ك... ك... يعني كوسيله ليهم ان هم يسافروا ويحققوا حلمهم بالهجره وفي ناس فعلا هاجرت في كندا وبعتت لي صور ليهم في كندا وقد ايه ان ان الكورس فرق معاهم وحطوهم على الطريق الصحيح on track لان معظمهم كانوا تايهين بقالهم سنين يعني هم نفسهم يطوروا اللغه بس مش عارفين يبداوا منين او مش لاقيين التشجيع او ان حد دايما يبقى يقول لهم خلصوا ده وخلصوا ده وعندك ده وعندك ده حد يديه assessment حقيقي فلا في تواصل وفي عدد من الطلبه بيحب يتواصل معايا ويحب يعرفني هو فين ومعظمهم ما شاء الله قدروا ان هم يحققوا آه، ال band المطلوب ويهاجروا على كندا في برضو منهم جزء راحوا استراليا في جزء قدروا ان هم برضو يتجهوا ل England وخلي بالك ان ال IELTS كمان لما بتاخديه مش بس بيفتح لك دلوقتي سكه ال immigration ده يفتح سكه حلوه قوي اللي هي scholarships
جميل اللي هو بقى دي آه.
بقى بقت برضو الترند الجديد انا عايز اخد scholarship معينه مع الجامعه الفلانيه في England او اي دوله بس محتاج مني برضو ال IELTS اجيب احقق فيه score عالي كل ما احقق فيه score عالي كل ما اقدر يبقى فرصه ال free scholarships تجيلي اسافر بقى ياخد منحه أمريكا، دراسيه مجانيه ومجانيه ي- ياخد بيها بقى يكمل مثلا آه، كليته او يكمل بيها ماجستير او يكمل بيها دكتوراه دي بتبقى فكره جميله جدا ومحفزه لناس كتير حلو قوي جميل طيب انت ما فكرتيش بما انك بتشتغلي اونلاين وفكره المشروع كلها virtual آه ما فكرتيش انك تتواصلي مع الجاليه العربيه اللي عايشه في آه كندا وبالاخص العواصم والمدن اللي فيها عرب كتير زي مونريال زي آه مناطق معينه في تورونتو آه ما ف- ما فكرتوش تعملوا كده آه انت وال teams اللي معاكي بتمنى بس مش لاقيه ال channel اللي تخليني اوصل لهم ويبقوا مطمنين وعارفين ان المكان ده مكان مؤسسي آه، باحترافيه عاليه آه، بنقدم فيه كورسز مختلفه mainly طبعا كورس ال advanced grammar and vocabulary for IELTS plus courses تانية حلوه جدا لتطوير اللغه سواء على مجال ال speaking او حتى even courses for kids بقينا مقدمين courses for kids حلوه جدا للاطفال آه، وبقيت كمان بقدم كورس تاني لل elementary وال pre-intermediate level لان مثلا لما كان ناس تدخل لي واعمل لهم placement test اقول له معلش مستوى حضرتك او حضرتك less than intermediate زي elementary او pre-intermediate فهيقول لي طب اروح فين ارجوكي ما تسيبينيش كده لوحدي فعملنا دلوقتي كورس جديد للناس دي ان انا اظبطهم كلغويا ليوصلوا مرحله ال intermediate ويدخلوا لي بقى عشان احضرهم لامتحان زي ال IELTS بعد كده اتمنى ان ربنا يوجد لي ال channel اللي فعلا اوصل للجاليه العربيه اللي بتحتاج فعلا اللي بيفرق مع الجاليه العربيه محتاج حد يكون عنده نفس ال mentality يعني هو عربي زيي وفاهم مشكلته فاهم هو بيعاني من ايه ثقافته هو ثق- ثقافتي هو ثقافته بس صحيح.
بيقدم خدمه احترافيه بيقدم content محترم جوده حقيقيه reasonable fees برضه ما هي السعر برضه بيفرق ما تبقيش انت عمالين ارقام خياليه لا ارقام معقوله مبلغ معقول جدا قصاد انا شايف شغل وتعب و content واهتمام وضمير اتمنى ان ربنا آه، يوجد لنا آه، ال channel ديت ان احنا نقدم فيها كل خدماتنا للجاليه العربيه في اي مكان في العالم بيتمنى انه يطور من لغته سواء بيطورها لنفسه لوظيفته لحياته او يطورها عشان يدخل امتحان زي ال IELTS او اي امتحان تاني بيقيس اللغه الانجليزيه عشان يقدر يحقق score يفتح له آه، مجال بيتمنى انه يوصل له او مكان يتمنى ان هو يوصل له احنا هنا عندنا امتحانات طبعا آه، للجنسيه للحصول على الجنسيه الكنديه بيكون برضو لازم آه، يعملوا امتحان لغه انجليزيه او فرنسيه آه، اصلا حتى للتعايش بشكل عام للتعامل للحصول على الخدمات آه، لازم طبعا آه، يكون في آه، آه، مستوى لغه adequate آه، ويكون عنده يعني معرفه جيده باللغه آه، احنا عندنا كمان الجاليات العربيه هنا عندها اسر واطفال فكورسات الاطفال برضو هتكون فكره ناجحه خاصة إن إحنا في مونريال اللغة الأولى هي تعتبر اللغة الفرنسية يعني إحنا في مم.
مقاطعة فرنسية أصلا كيباك ف آه، والمهاجرين بالقانون طبقا للقانون لازم يدخلوا مدارس French فهو بتبقى اللغة الأولى عنده هنا French فبالتالي اللغة الثانية اللي اللي هي بتبقى مهملة معظم الأوقات هي اللغة الإنجليزية رغم إن هم بعد ما هيتخرجوا و... ويدخلوا آه، مجال العمل سوق العمل هنا مش هينفع خالص اي حد ي- يشتغل من غير ما يكون الانجليش عنده كمان كويس فعشان كده انا بس بقول لك ان انت عندك هنا فرصه ان شاء الله كويسه جدا انك انت تسوقي وتروجي لخدماتك لان هي مطلوبه خاصه في مقاطعه فرنسيه زي كيبك فربنا يوفقك استاذه اسماء يا رب يا رب.
وانا يعني ان شاء الله نشوف طرق لل channels والسوشيال ميديا انك تقدري تعملي platform قويه ليكي من خلال ال platform المنصه دي او من خلال برنامجنا آه، هنعرف اكبر عدد ممكن من آه، ال- العرب اللي عايشين في كندا آه، عن خدماتك آه، المتميزه باذن الله وهكون متشرفه واكون سعيده وفرحانه ان ربنا يكرمني مع ال team اللي بجد المتميز في ان احنا نوصل لكل الجاليه العربيه ونساعدهم ون... ونبقى معاهم دايما ونطورهم وسواء ليهم او لاولادهم فيا رب يجعل من عن طريق حضرتك ومعرفتي بحضرتك ان شاء الله الشانل الجميله دي وربنا يكرم الجميع ويوفق الجميع يا رب العالمين متشكره جدا جدا استاذه ساره للقاء الجميل ده تسلمي لي يا رب آه، أنا اللي سعيدة جدا وبشكرك آه، كانت معانا النهاردة الأستاذة أسماء محمد إبراهيم CELTA Certified IELTS Instructor and Entrepreneur آه، إحنا سعداء جدا وإلى لقاء قريب إن شاء الله يا أستاذة أسماء وبكده نكون وصلنا لآخر حلقتنا النهاردة أتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا إلى لقاء قريب إن شاء الله الأسبوع اللي جاي كانت معكم سارة حسنين مع برنامج عرب مونتريال على راديو CKUT 90.3 FM أول كلام أول مرة أقوله ما بقتش أنام اللي بقوله أنا روحي دي وما أقدرش أكفي وندى اللي قلت اللي في قلبي عقلي مني طار أول ما قابلته ده اللي خد بطار كل اللي شغلته هو ده يا ناس خلاص حبيبي وعملي هويت يعني مش بإيدي أول كلام أول مرة أقوله ما بقتش أنام اللي بتقوله أنا روحي فيه وما أقدرش أخبي وهجري ليه قلت اللي في قلبي قبل منه لا محدش فرق لي اتقابلت بيه اوام قلبي رقلي قال لي هو ده لقيت سكة ايدي مع راديو communautaire, je suis accro. C'est KUT.CA, yo. C'est KUT.
Choix FM, Montréal.
À qui les donner À nous les donner
Lorsqu'on ne paye pas pour un produit, on est le produit. Particulièrement dans le cas de l'hébergement des courriels et des sites web où les compagnies multinationales se battent pour les profits produits par les magnifiques communications de vos organisations. Kumbit est une coopérative de travail qui essaye d'aider les petites organisations ou les particuliers à se réapproprier leur communication par l'hébergement de courriels et de sites web ainsi que par la création de sites web. Si c'est votre désir, contactez-nous à kumbit.org ou par courriel à info@kumbit.org. K O U M B I T.org. On n'est pas sur Facebook.
If you have flu like or COVID 19 like symptoms, such as fever, cough, loss of taste or smell, or if you have been in contact with someone infected with the virus, it's essential to get tested and to follow isolation instructions, even if you're vaccinated. Screening remains one of the best ways to limit outbreaks. To find out more, visit quebec.ca slash test COVID 19. A message from the Gouvernement du Québec.
Dum dum dum dum dum dum fa la la la la la la la la la la la la la fa la la la la la la la la la la la la la la la fa la la la la avez-vous les mains Vous connaissez la chanson Célébrez avec vos proches, mais continuez de suivre les mesures sanitaires en vigueur. Lavez-vous les mains régulièrement et maintenez une distance d'un mètre. Un message du gouvernement du Québec.
Tame Impala in concert. Tame Impala Slow Rush Tour. An incredible transcendent live performance.
She just said, Is it true? Is it true? Tell me now. Some promise I can make. And I won't.
Tame Impala Place Bell March 10th. Get tickets now at eventgo.ca.